يتجلى في البرايا ذكره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله أقبلت يا شعبان أقبلت يا شعبان يعني يا إخواني في الله في هذه الأيام المباركة الطيبة التي نحن فيها قد أظلنا شهر شعبان وما أدراك من شعبان وما أدراك ما شعبان يعني من أو أنا بعتبر يا إخواني إذا كان رمضان أعظم من شعبان فشعبان أخطر من رمضان رمضان ممكن شهر تفتح فيه أبواب الجنة الثمانية رمضان شهر تضاعف فيه الأعمال الصالحة بمئات وألاف الأضعاف بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن شعبان أخطر من رمضان ليه لان شعبان هو اللي بيرفع في رمضان يعني شعبان اللي احنا فيه ده رمضان اللي فات اللي فات مش اللي جاي رمضان اللي فات هيرفع الى الله في شعبان ده هو كل الاعمال الصالحه اللي انت عملتها السنه اللي فاتت ده ايه كل الاعمال اللي انت عملتها السنه اللي فاتت يا اخوانا سنه كامله من عمرك 12 شهر من عمرك هيرفع الى الله في هذه الايام صحيفه كامله هترفع الى الله وستغلق ولن تفتح الا يوم القيامه موضوع كبير قوي موضوع خطير قوي يعني عندنا في المستشفى وفي اي مهنة حكومية كل سنة بيصدر للموظف الحكومي حاجة اسمها التقرير السري التقرير السري ده يعني بيبقى تقييم سري ليه والاداء والمستوى لو التقرير السري ده فيه جزء لو التقرير السري ده فيه مشكلة تتعلق بهذا الموظف يعني بتبقى حاجة قاسية جدا على قلب هذا الموظف ليه لان انا مثلا كطبيب عايز احضر دراسات عليا لو التقرير السري بتاعي فيه مشاكل ما اقدرش احضر دراسات عليا طيب لو انا عايز احضر دراسات عليا واخد اجازة واخد مرتبي في الاجازه لا ما ينفعش ما دام التقرير السري بتاعك ما هواش امتياز يبقى اذا يا اخواني في حته التقرير السري دي مهمه جدا بالنسبه لاي موظف حكومي عشان كده تشوف الموظف اللي اكتشف اخر السنه ان عليه جزء في التقرير بتاعه تشوف الاعمال البطولية اللي بيعملها عشان يرفع الجيزة ده لدرجة الموضوع بيوصل يعني الموضوع بيوصل لدرجات من بذل الجهد ممكن واحد يتعجب منها وبيعمل كده ليه ما ينفعش ان التقرير السري بتاعه يطلع وفيه جيزة عليه طب تخيلوا بقى التقرير السري السنوي عن كل واحد مننا الذي يرفع الى رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يرفع الى الله الذي ترفعه الملائكة الملائكة بتحصي كل الاعمال بتاعتك طول السنة وترفعها الى الله وترفع الى الله في شعبان متخيلين يا جماعة ايه اللي بيرفع الى الله اللي بيرفع الى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر بين رجب ورمضان اللي هو شعبان يغفل عنه الناس يرفع ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين ايه اللي بيرفع الاعمال كلها كل يعني تكبيرة احرام لحقتها السنة اللي فاتت وكل بصة حرام بصتها وكل غيبة خرجت من لسانك اختبت فيها واحدة وكل يعني خطوة مشيتها لحلال او لحرام كل ليلة قمتها كل جلسة ضحى قعدت فيها كل صفحة قرآن قريتها رمضان اللي فات بكل الاعمال بتاعته بليلة القدر اللي فيه عشر ذي الحجة بتوع السنة اللي فاتت الا لو انت عملت عمره او حجيت السنة اللي فاتت كل معصية كل حاجة بترفع الى الله طب بترفع امتى في شعبان يا جماعة محدش يعرف زي ايه زي ساعة الاجابة يوم الجمعة مفيش حد يعرف ساعة الاجابة دي امتى ليه عشان ربنا يجعلنا نجتهد طول يوم الجمعة في الدعاء زي ليلة القدر هي انهي ليلة من العشر الاواخر محدش يعرف ليه عشان ربنا يجعلنا نجتهد طيلة العشر ليالي يبقى كذلك رحمة من ربنا بينا ان ربنا لم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا ليلة رفع الاعمال دي انهي ليلة في اول شعبان ولا في اوسط شعبان ولا في اخر شعبان محدش يعرف عشان نفضل مجتهدين عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن السيدة عائشة كان يصوم شعبان كله يصوم شعبان كله ليه قال ذاك شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين واحب ان يرفع عملي وانا صائم يبقى النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصوم شعبان كله عشان اليوم اللي يرفع عمل النبي عليه الصلاه والسلام فيه يبقى رفع وكانت خاتمه الصحيفه هي الصيام لله سبحانه وتعالى قضيه كبيره قوي قضية رفع الأعمال إلى الله قضية ان من اخطر النقاط في شعبان ومن اكثر الحاجات اللي بتخلينا نجتهد اجتهاد عظيم في شعبان هو قضية رفع الاعمال الى الله صحيفة كاملة سنة كاملة هترفع من عمرك الى الله وستغلق هذه الصحيفة انت عمرك فيه كم سنة هترفع الى الله عمرك فيه كم سنة هترفع الى الله من يوم ما بلغت لحد ما هتموت 40 سنة مثلا يعني 40 صحيفة بترفع في شعبان وتجمع هذه الصحائف وتدخل لتوزن على الميزان وتدخل لتعرض على الله سبحانه وتعالى بهذه الصحائف يبقى صحيفة من حوالي 40 صحيفة بيتوقف عليهم مصيرك وبيتوقف عليهم مصيرك قضية خطيرة قوي يا جماعة قضية حاسب نفسك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا يا اخوانا في ناس صحيفتها ممكن تبقى مش مليانه ذنوب بس مش مليانه اعمال صالحه خدوا بالكم يا اخواني ان زي ما المعصيه في خطر الغفله خطر زي ما المعصيه ممكن تودي جهنم الغفله ممكن تودي جهنم ازاي عشان كده العلماء قالوا ان الغافل اخطر من العاصي ليه قال لك لان العاصي ممكن يقع في زنا والعياذ بالله ولكن بعدها قلبه يتكسر ويحس انه وحش ويتوب ويصلح مدى حياته قال لك انما الغافل ايه اللي هيفوقه هو حاسس ان هو كويس هو حاسس انه ما بيعملش حاجه هو حاسس ان مفيش مشكلة حاسس ان مفيش خطر فعشان كده قال لك ان الغافل اخطر من العاصي عشان كده الايه اللي بترعبنا الايه اللي بترعبنا واحنا بنفتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم على شعبان ذاك شهر يغفل عنه الناس يغفل عنه الناس الناس مش واخده بالها هي الغفله دي كلمه خطيره يا رسول الله قال تعالى في سوره قاف لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا يعني انت كنت غافل بعدها ربنا بيقول ايه القيا في جهنم القيا في جهنم شيلوه ايدين ورجلين زي كيس القمامة كده وارموه في جهنم يعني الغفلة بتودي جهنم يا جماعة يعني زي ما المعصية بتودي جهنم الغفلة بتودي جهنم عشان كده سورة قاف صدمة كهربائية للقلوب ليه لان سورة قاف بتتكلم على ان فوقوا ايها الغافلين انتبهوا ايها الغافلين انتبهوا لان الغفلة ممكن تبعدنا عن ربنا اكتر مما نتخيل عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول رغم انف امرئ رغم انف امرئ يعني هيتمرمغ في تراب ارض المحشر من الندم مناخيره هتيجي في التراب في ارض المحشر من الندم عمل ايه يا رسول الله وقع في الزنا لا طب رغم انف امرئ عمل ايه قتل اخوه المسلم لا طب رغم انف امرئ عمل ايه من الكبائر رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له هو ادرك رمضان ولم يغفر له هو يا رسول الله عليه الصلاه والسلام اللي ما يختمش المصحف مرتين في رمضان ده حرام هو يا رسول الله اللي ما يصليش التهجد والتراويح في رمضان ده حرام النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ان يعني الغافل اللي غفل عن الصفقات مع الملك في رمضان لما يجي يوم القيامة ويشوف الناس اللي اقتنصت فرصة رمضان هيندم ندم هيتمرغ في ارض المحشر من الندم يبقى رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر الله بتقول لنا ان زي ما المعصية خطر الغفلة خطر زي ما المعصية بتودي النار الغفلة بتودي النار عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله اللي بيجي في الركعه الثانيه في صلاه الجماعه اللي بيجي في الركعه الثالثه في صلاه الجماعه اللي بتصلي الفريضه بعد ما الاذان ادن بساعه ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله يؤخرهم الله ازاي ما عادوش يبقوا في الصفوف الاماميه الاماميه اللي ربنا بيستعملها ما عادوش يبقوا في جوار الله في الفردوس الاعلى ربنا ياخرهم ما عادوش يبقوا الصف الاول اللي بينال عطاءات الله وولايه الله لما بتتنزل عطاءات الله وفتوحات الله وولايه الله ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله يعني عايز اقول ايه عايز اقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا شعبان شهر ما ينفعش ان احنا نضيع فيه دقيقة شعب شعبان شهر ما ينفعش ان احنا نضيع فيه الجهد بتاعنا ليه يا اخواني في الله لان الغفلة ذاك شهر ايه يغفل عنه الناس يبقى نقف احنا واقفين دلوقتي مع اول نقطة من نقاط خطورة شهر شعبان واحنا بنتكلم عن اقبلت يا شعبان بنتكلم عن رفع الاعمال الى الله ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين يا ترى يا ترى لو قبلت ليك حسنة واحدة في الصحيفة دي يعني احد الصحابة كان يقول لو قبلت لو اعلم انه قبلت لي حسنة واحدة لما احببت ان ابقى على وجه الارض بينكم كنت اتمنى ان انا اموت خلاص بقى وقابل ربنا لو حسنة واحدة قبلت لو قبل ليكي حسنة واحدة لو قبل ليكي ذكر واحد جعل لسانك لو قبل ليك مرة قلت اذكار الصباح والمساء لو قبل ليكي مرة وطيتي على ايد والدتك او رجل والدك وبستيها لو قبل ليك زيارة رحم واحدة لو قبل ليك مرة اتكلمت عن ربنا لو قبل ليكي قيام ليلة واحدة لو قبل ليك صيام يوم واحد لو قبل ليك زيارة لأحد إخوانك عشان تصل إخوانك في الله لو قبل ليكي حجاب امهات المؤمنين لو قبل ليك ده تحب انك تبقى على وجه الارض يا ترى ايه اخطر ذنب عملته السنه اللي فاتت دي هيرفع الى الله الذنب ده وممكن تاخد جزا فيه انتوا عارفين يا جماعه اخطر حاجه في رفع الصحيفه في شعبان ايه ان الصحيفه لما ترفع الى الله لو الصحيفه مليانه حسنات اول علامة لان ربنا بينزل فتحه بسبب الاعمال الصالحة في الدنيا قبل الاخرة فاول حاجة هيتنزل عليها الفتح بسبب الصحيفة الجميلة اللي هترفع الى الله منك هي رمضان فتلاقي رمضان فتح عليكي وانتش عارفة فتح عليكي ليه لان ربنا قبل صحيفتك ونزل عليك الفتح في رمضان وممكن تبقى اول عقوبة لو رفع الى الله منك ذنوب كبيرة لو رفع الى الله منك صحيفة مليانة غفلة وتقصير ممكن تبقى اول عقوبة تتنزل عليك تتنزل في رمضان تلاقي رمضان مغلق عليك في العبادة و- وفي الخشوع وفي الاحساس بالقرآن ليه عشان الصحيفة اللي رفعت في شعبان عشان كده يا جماعة قضية خطيرة قوي ان كل حاجة هترفع وما احناش عارفين هترفع في اي يوم من شعبان واول عاقبة لرفعها هتبقى في رمضان يا خ- يا حلو يا يا حرمان ولا يذوب بالله قضية خطيرة قوي ان 365 يوم من حياتك هيرفعوا الى الله حياتك فيها كام 365 يوم يا ترى 365 ليلة السنة اللي فاتت قمت فيهم كام ليلة يا ترى 365 جلسة ضحى السنة اللي فاتت قعدت فيهم كام جلسة ضحى يا ترى 365 يوم السنة اللي فاتت صمت فيهم كام يوم يا ترى يا جماعة الايام دي ملناها بالاعمال الصالحة ولا ملناها بالغفلة والتقصير قضية خطيرة قوي لما نيجي نسأل نفسنا شعب الإيمان بضع وسبعون شعبة الإيمان بضع وسبعون شعبة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى صحيحة الإيمان بضع وستون شعبة يعني الإيمان حوالي سبعين شعبة يا جماعة حوالي سبعين شعبة انت كام شعبة من شعب الإيمان هترفع إلى الله منك في الصحيفة دي يا جماعة معقولة يا أخوانا معقولة فينا ناس هترفع صحيفتها الى الله ومفيش ولا صلة ترحم طول السنة اللي فاتت ما زارش قرايبه طول السنة اللي فاتت معقولة يا جماعة فينا ناس هترفع صحيفتها الى الله وهي ما قامتش ولا ليلة السنة اللي فاتت وهي احنا فينا ناس يا جماعة ما ختمتش المصحف ولا مرة السنة اللي فاتت فينا ناس ما قرأتش في المصحف طول السنة معقولة يا جماعة فينا ناس هترفع صحيفتها الى الله ولم تصم لله ولا يوم نفل السنة اللي فاتت قضية خطيرة قوي قضية كبيرة قوي قضية شعب الإيمان اللي ناقصة في الصحيفة بتاعتك الحق كمل الحقي توبي إلى الله من الذنوب بتاعتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير طوبى لشجرة من أشجار الجنة يعني الجنة للي صاحبته مليانة استغفار طيب احنا ما لحقناش نستغفر طول الشهور اللي فاتت نلحق نستغفر في شعبان نلحق تتوب الى الله في شعبان ده ركعتين وضوء وركعتين توبة الى الله ربنا يغفر لك كل الذنوب صحيفتك تطلع نظيفة ايه رأيكم يا جماعة ندمن في شعبان ركعتي التوبة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام تقومي تتوضي وتصلي ركعتين وتجددي التوبة مع الله نعملها كتير في شعبان ونملى السجود بتاع ركعتي التوبة بالاستغفار عشان ترفع الصحيفة الى الله وليس علينا شيء من الذنوب او المعاصي وليس علينا شيء يا جماعة أمة محمد مليار ونص مليار الآن أمة محمد عليه الصلاة والسلام اللي بلغ وليه صحيفة منهم قولوا حوالي مليار مليار صحيفة ترفع إلى الله هذا الشهر من ضمنهم صحيفتك من ضمنهم صحيفتك مليار صحيفة هترفع إلى الله يا ترى أنت صحيفتك ترتيبها كام في الصحف دي يا ترى أنت صحيفتك ترتيبها كام والقضية بقى الخطيرة إن الصحف دي هتتوزن في الميزان يوم القيامة جنب بعض نفس الميزان في ناس يا اخوانا بتوصل الليل بالنهار في طاعة الله انا بقابل ناس لا تنام من العمل الصالح لا تنام من الاقبال على الله لا تنام من الاجتهاد في العمل الصالح بنقابل ناس في قمة الاجتهاد في العمل الصالح انت صحيفتك بقى وانت صحيفتك هتروح فين وسط هؤلاء الناس وخد بالك انك بتتنافس مش مع الصالحين بس من الشلة بتاعتك مش مع الاخوات المجتهدات اللي انت عارفاهم انت بتتنافسي مع الصالحين والصالحات من اهل زمانك كلهم ومش بتتنافس مع الصالحين مع الصالحين والصالحات تتنافس مع الرجال والنساء اللي بيعملوا في طاعة الله في عصرك وفي كل عصر من ايام سيدنا ادم الى ان تقوم الساعة يعني منافسة رهيبة يا ترى هنروح فين يا جماعة سيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت في البيت بتاعها وكان عندها من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام من يزورونها ويتعلمون منها فجه سائل فيعني سال حاجه لله فالسيدة عائشة ما كانش في بيتها غير عنباية مش عنقود عنب عنباية فتصدقت عليه بالعنباية فقالوا لا فقالوا لا يا أم المؤمنين تتصدقين بعنبة عنبة فقالت كم في العنبة من مثاقيل ذر كم في العنبة من مثاقيل ذر هي بتستشعر قول الله سبحانه وتعالى ايه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى عشان كده الميزان بتاع الآخرة أدق من ميزان الذهب ميزان الذهب بيطلع وينزل بعشر الجرام واقل من عشر الجرام ولكن ميزان الاعمال الصالحه يوم القيامه بيطلع وينزل بمثقال الذره من الخير والشر يا جماعه ادق ميزان حساس في الوجود كله هو ميزان يوم القيامه يبقى اذا واحنا بنتكلم كم مثقال ذره خير هترفع الى الله منك في هذا الشهر وكم مثقال ذره شر هترفع الى الله منك في هذا الشهر قضيه قضيه كبيره قوي يا جماعه قضية كبيرة ايه اخطر ذنب انت عملته السنة اللي فاتت الحق صلح بقى الحقي صلحي النقطة الخطيرة الوقت اللي احنا عايزين نتكلم فيها ايه ارجى عمل هيرفع الى الله منك في هذا الشهر في هذه الصحيفة يعني ايه ارجى عمل كنت بزور واحد قبل ما يموت بايام قليلة الله يرحمه فيعني كان بيقول لي وهو بيموت يعني بيقول لي انا مأمن مستقبل ولادي انا مأمن مستقبل اولادي انا سايب لهم يعني عربية مثلا سايب لهم خمسين الف جنيه في البنك قال انما الحاجة بقى اللي انا مأمن لهم بيهم مستقبلها بيها مستقبلهم حتة ارض سايبها لهم دي لما تتباع هتجيب مبلغ كبير فقلت سبحان الله هو ده بقى ارجع عمل هذا الرجل تركه لاولاده اهو بالظبط كده يا جماعه يعني ايه ارجع عمل هيرفع الى الله منك في هذه الصحيفه ايه العمل اللي انت معوله باذن الله برحمه الله ان لما يرفع الى الله منك في هذه الصحيفه ان ربنا هيرضى عنك وهيفتح عليك بسبب هذا العمل ايه العمل ده يا جماعه لازم كل واحد مننا يركز في عمل معين زي واحد معاه مليون جنيه وداخل البورصه عايز ايه يشتري اسهم فبيشوف انجح شركه ممكن اسعار الاسهم بتاعتها تغلى ويقوم حاطط فيها 80% من الفلوس بتاعته وبعد كده باقي الشركات بقى يحط هنا 5000 هنا 10000 هنا 7000 هنا 15000 انما في شركه بيحط فيها 80% من الاسهم بتاعته ايه دي ارجع عمل يعني ايه ارجع عمل يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع دف نعلي سيدنا بلال بين يديه في الجنه يعني ايه سمع دف سيدنا بلال في الجنه يعني النبي عليه الصلاه والسلام يعني شوفوا حنان النبي عليه الصلاه والسلام عارف صوت خطوه بلال وهو جاي كل يوم يصحيه لصلاه الفجر فسيدنا محمد بيقول له سمعت دفا عليك في الجنه يعني ايه في الجنه النبي عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى فبيقول لبلال انت دلوقتي كده من اهل الفردوس الاعلى باذن الله لان رؤى الانبياء صدق فبيقول له ايه شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لبلال ايه بيقول له ما ارجى عمل عملته يا بلال ما ارجى عمل عملته في الاسلام ليه لان معنى انه يدخل الفردوس الاعلى انه مركز يا اخوانا المركزين هم اللي بيوصلوا للمقامات دي المركزين هم اللي بيفوزوا بالمقامات العلى ديت انما اللي ماشي مهرجل حتى في الدين وفي الالتزام ده يعني عشان كده تلاقوا ابواب الجنه باب اسمه باب الصدقه باب اسمه باب الصيام باب اسمه باب الصلاه باب اسمه باب الجهاد باب لا هو هو هو ايه ده هو ربنا سمى ابواب الجنه باسماء اعمال صالحه ليه عشان ربنا يقول لك ركزي ممكن واحد عمل اعمال كتير في الدنيا ولكن ما ركزش في حاجه يجي يوم القيامه يلاقي صلاته ما تكفوش انه يدخل جنه الصلاه يلاقي الصيام وما يكفوش انه يدخل جنه الصيام يلاقي صدقته ما تكفوش انه يدخل جنه الصدقه يلاقي جهاده ما يكفوش انه يدخل جنه الجهاد يعني ايه القضيه دي يعني قضيه ان ان الجنه عايزه تركيز يا جماعه ان الدين عايز تركيز ايه اكتر عمل انت ركزت في علاقتك مع الله في السنه دي الدعوة الى الله مثلا قيام الليل مثلا حفظ القرآن مثلا الجولات والنزول للشباب مثلا طلب العلم مثلا الصيام مثلا ايه اكثر عمل انت معول عليه انه يبقى سبب لدخولك الجنة وسبب لرحمة الله ليك في الدنيا ارجع عمل عملته هيرفع الى الله منك في هذه الصحيفة قضية كبيرة جدا قضية خطيرة جدا قضية التركيز قضيه ان احنا نركز عشان كده ذو القرنين ربنا سبحانه وتعالى بيقول واتيناه من كل شيء سببا اتيناه من كل شيء سببا ديت من اهم اسباب تحطم نفسيه البشر ليه لان من اهم اسباب الاحباط النفسي عند الناس عند الموهوبين ان هو عنده مواهب كتير فهو مش عارف يركز في ايه مش عارف يحط مواهبه دي في ايه مش قادر يركز ولكن لما ربنا اتى ذو القرنين من كل شيء سببا ربنا قال ايه فأتبع سببا حط كل المواهب اللي ربنا اداها له في صغر واحد في صغر واحد احترف عليه في الدين في طريق واحد ركز فيه عشان كده حتى ف... حتى اذا بلغ ايه مغرب الشمس وبلغ مطلع الشمس وبلغ بين السدين لف الكره الارضيه وعمل انجاز مهول في الصغر اللي ربنا استعمله فيه ليه لانه ركز يا جماعه ايه ارجع عمل هيرفع الى الله منك في هذه الصحيفه قضيه خطيره قوي قضيه كبيره قوي يعني ممكن هنختم عليها المره دي باذن الله سبحانه وتعالى وهنبدا عليها في الحلقه الثانيه باذن الله سبحانه وتعالى من اقبلت يا شعبان هنبدا وهنفتتح بيها في الحلقه الثانيه من اقبلت يا شعبان واحنا بنتعرض يا اخوانا لخطوره شعب رمضان شهر شعبان وبنقول اذا كان رمضان اعظم من شعبان فشعبان اخطر من رمضان شعبان شهر لا يحتمل الغفله النبي عليه بيقول يغفل عنه الناس شعبان لا يحتمل الغفله شعبان لا يحتمل العجز والكسل شعبان لا يحتمل الانشغال عن الله شعبان ده شهر عامل زي شهر ستة كده في الحكومه شهر نهايه السنه الماليه المحاسبين بتوع المحافظه ما بيناموش ليل ولا نهار في شهر ستة ليه عشان يقفلوا الميزانية بتاعت الدولة اهو شعبان ده بقى الشهر اللي بنقفل فيه كل الذنوب اللي علينا بنصلحها وبنتوب منها وبنعمل الاعمال الصالحة اللي تنور الصحيفة بتاعتنا لكي ترفع الى الله شدوا حيلكم في شعبان يا جماعة اجتهدوا في شعبان يا جماعة ما تناموش في شعبان يا اخوانا اوصلوا الايام ببعض في الصيام في شعبان يا اخواني وفي قيام الليل اجتهدوا في شعبان في الشفيعين الصيام والقرآن ربنا يسددكم مش عايزين ننام في شعبان عايزين نعيش مع قضية رفع الأعمال إلى الله لأن دي قضية في غاية الخطورة تؤرق القلب تأريقا عظيما يا ترى ربنا هيرضى عني لما ترفع الصحيفة بتاعتي إليه السنة دي يا ترى ربنا هيفرح بيا يا ترى ربنا هيفتح عليا يا ترى ربنا هيقبلني وهيقبل مني الأعمال ديت يا ترى لو طلع فيها ذنوب هقابل ربنا في أي وش هستحمل إن أنا أعيش إزاي من الحياء من الله سبحانه وتعالى أعيشه مع معنى ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم سددكم الله ربنا يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام خير أيام مرت علينا في حياتنا اللهم اجعلها خير أيام مرت علينا في حياتنا اللهم اجعلها خير أيام مرت علينا في حياتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير من ثنا وامضي هلال نوره بشر